أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثي إليكم عن النصف الثاني من كلمة التوحيد أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام ما إن تسمع اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلا وتصلي عليه تصلي وتسلم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مضى الكلام حول أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم في أربعين سنة قبل النبوة رسول الله في ثلاث وعشرين سنة بعد النبوة أو نقول في ثلاثة وعشرين عاما طب وإيه الفرق بين السنة والعام ترادف لكن يقال كلمة العام فيها خير وكلمة السنة فيها شر ولذلك السنين سنين الفقر تسمى سنين العجاف إنما الأعوام الخير شوف الآية في سورة يوسف قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون طبعا عام دي في لغة القرآن إنما احنا عندنا يقول لك عام يعني مدير عام ومدير غيره ويقول لك ايه عملوه في العام برضه بعوموا الجنيه عندنا بدل ما يخرجوه يعوموه وما تعرفش عام ولا غير برضه وبعدين ده سبع سنين ده تقتل فما بالك لما تبقى عشرة اوه طويلة طيب فاحنا عندنا في 23 عاما بعد بعثته عليه الصلاة والسلام تكلمنا فيها وانتقلنا بعد الحديث عن سيرته عليه الصلاة والسلام مختصرة مواقف ومقتطفات ودروس وعبر انتقلنا إلى دلائل نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام أخذنا الأدلة العقلية القاسم المشترك بيننا وبين غيرنا من العقلاء أي حد عاقل في الدنيا أو يزعم أنه عاقل تعالوا يا جماعة انتم كفرتم بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام طيب على أي أساس مش هو في دليل يفرق ما بين النبي الصادق والدعي الكاذب آه طب والأدلة دي تطلع إيه المؤهلات الصفات المؤهلات دي تطلع إيه تطلع آه المثالية جمال الخلق وكمال الخلق وإيه كمان هل هو عامل الزمن إن الزمن يحتاج إلى نبوة نبي ورسول وإيه كمان هل هو شرف النسب يبقى لا يعاب عليه في حسب ولا يطعن عليه في نسب طب يا جماعة أنتم جربتوا الحاجات دي في الأنبياء والرسل موجودة في الأنبياء والرسل طب وفي النبي محمد عليه الصلاة والسلام بلغت القمة بصورة يعني لا تقبل المقارنة يعني حط الأنبياء في كوم وحط النبي محمد عليه الصلاة والسلام في كوم يفوق ويرجح لأنه ما عرف في الدنيا احتياج لنبوة كالفترة التي سبقت نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ستة قرون بدون نبوة وكان من قبل كلما هلك نبي خلفه نبي كان الأنبياء يسوسون بني إسرائيل كلما مات نبي أو هلك نبي خلفه نبي لغاية لما ختموا بسيدنا عيسى وست قرون كاملة ستة قرون كاملة ما بين رفع عيسى عليه السلام وبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأدي عامل الزمن موجود المثالية اللي هي جمال الخلق وكمال الخلق أهو ده الذي لا يبالى فيه النبي محمد عليه الصلاة والسلام جمال الخلق ولا حتى يوسف عليه السلام يوسف مع أمه شطر الحسن لكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام الحسن كله لكنه جمال يعلوه جلال وبهاء وكمال فلم يعرف في الدنيا أجمل من النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولئن كان الناس إذا أرادوا التشبيه في الجمال بالقمر فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد جمالا من القمر كمال الخلق يكفيك أن تسمع وإنك لعلى خلق عظيم عليه يفضل الصلاة وأزكى التسليم شرف النسب كل من في الدنيا كقريش ومن في قريش كبني هاشم ومن في بني هاشم كولد عبد المطلب ومن في ولد عبد المطلب كعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمال كله أعلى وأغلى وأحلى نسب في الدنيا هو نسب النبي محمد عليه الصلاة والسلام لكن فإنهم لا يكذبونك يعني أهم عقله طيب والصفات كل كمال بشري كان للأنبياء والرسل واجتمع في النبي محمد عليه الصلاة والسلام الصفات الخاصة الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة في أعلى صورها في النبي محمد عليه الصلاة والسلام انتقل من العقل إلى النقل لا قرآن ولا سنة قبل ما نقول قرآن وسنة تعالوا إلى كتبكم وإلى أسفاركم عشرات البشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة وفي الإنجيل عشرات من مئات لأنه فيه اللي بيتابع البشارات في الطبعات القديمة وفي من أول الفترة اللي بعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ الحذف والمدح والكتمان والتحريف والتصحيف يلاقي مئات البشارات ما أنا ضربت لك مثل سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقد كان يقرأ التوراة قيل له أتجد صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام في التوراة قال أجل ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يقابل السيئة بالسيئة وإنما يعفو ويصفح أو بدل كلمة يقابل لا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح يفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وما يموت حتى يقيم الله به الملة العوجاء وذلك بأن يقول الناس لا إله إلا الله فتش عنها لتجدها في توراة ولا في إنجيل ليه حذفت وغيرها وغيرها عشرات لكن ومع ذلك بقيت العشرات اللي أنا بدوري في هذا الزمن في العصر الحديث وأنا بعمل رسالة العالمية الدكتوراه تسامح التعصب بين اليهودية والمسيحية والإسلام أروح أطلع عشرات البشارات من التوراة ومن الإنجيل وأسجلها في الرسالة حقي وموجودة لمن أراد أن يطلع عليها والحمد لله يبقى دي أهو ده اسمه عندنا وشهد شاهد من أهلها أهو موجودة هتودوها فين البشارات دي طب تفتكروا في مين يعني حاولت تصحيف الاسم بدل أحمد قلت بنقلطوس بنقلطوس باليونانية ترجمتها صيغة أفعل من الحمد يعني أحمد صلوا عليه عليه الصلاة والسلام وانتقلنا من البشارات بالتوراة والإنجيل بشارات في التوراة والإنجيل إلى شهادات علماء أهل الكتاب كتيرة أوي أوي لكن خدنا منها شهادتين كلتاهما مسجلتان في القرآن الكريم شهادة أكبر واحد من علماء الصهاينة وده عبد الله بن سلام وفيه نزلت قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وأكبر عالم من علماء النصارى النجاشي ملك الحبشة الملك العادل يا الله الواحد لما يذكر كلمة الملك العادل دي يحس كده بغصة لأنه بيدور على العادل ده نفسه يكتشف من العدل رشفة مثل رشفة الزنجبيل هذا رشفة واحدة رشفة واحدة لكن ملئت الدنيا ظلما وجورا ويقيض الله لها من يملأها قسطا وعدلا لا تيأسوا فالفرج قريب إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا فيبقى الملك العادل ده النجاشي وفيه نزلت شهادة القرآن ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا مش تقول لي لسه موجودة على الكفرة دي ربنا آمنا هي فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين طيب وبعد شهادات علماء أهل الكتاب أخذنا المعجزات لفتات كده على السريع أنت ما تفكرش أنه بديلك علم أنا بديلك يعني مفاتيح وانت فتش واقرا وادخل وتعمق اول ما تاخد المفتاح وادخل انما انا قلت لك في ألف معجزه حسيه للنبي محمد عليه الصلاه والسلام انا قلت لك منهم حوالي عشرة ووقفت عند المعجزه العظيمه المعجزه المعنويه المعجزه الخالده القران الكريم بما فيه من اعجاز لغوي وبلاغي وبياني وتشريعي وغيبي وعلمي وطبي وفكري وتاريخي وجغرافي وعددي وتأثيري وما حكيتلكش التفصيلات ده كتاب كتب كتاب بالنسبة لي أنا لما قرأت عشرات الكتب ورحت واخد الزبدة ده منها وعملت منها محاضرات وخليتني محتفظ بيها وقعد عندي ملف كبير كده ومنتظر ان انا احققه وامحصه وارتبه وان شاء الله كان في نصيب يعني نطبعه ويخرج للنور والناس تقرا نماذج من الاعجاز العلمي في القران الكريم يا الله هو صحيح انا في الاونه الاخيره ما بالفش كتب اقول لك ليه لان الف الكتاب من هنا واحطه في بيتي من هنا مفيش طلبه بتشتري ولا حتى بتوع المكتبات عاوزين ياخدوه مننا اديله عشر نسخ وبعد سنه امر عليهم ان اتفضل يا مولانا لسه قاعدين الله هم اللي بيقروا ماتوا ولا اعتقلوا ولا ايه بالظبط خلاص فبيت انت ما فيش عامل تشجيع يعني زمان وانا اخطف بمساجد الجمعيه الشرعيه في الجيزه والجلاء والمحافظات يوم اوزع الكتب وانا طالع من الجامع كده والحمد لله وربنا ينفع بيها ف... فادي الكتاب ده إن شاء الله يعني أنا شايف إنه مهم وأنا دلوقتي بفسر كتاب الله ويهمني إنه الآيات اللي فيها الإعجاز العلمي تبقى معايا في تفسير القرآن الكريم. فيبقى كده أخذنا المعجزات. عاوزين نكمل لأن إحنا خلاص يعني على بكرة الخميس وبعد الجمعة يعني عاوزين نكمل السلسلة اللي إحنا بدأناها إن شاء الله. فيبقى بنختصر الكلام اختصارا وبنقول برضه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم شهادات أخرى شهادة أربعة عشر قرنا أو خمسة عشر قرنا للمسلمين اسمها شهادة بلايين البلايين من المسلمين فيهم العلماء فيهم البلغاء فيهم الفصحاء فيهم فيهم أرباب البيان فيهم الصادقون فيهم وفيهم تفتكر كل الناس اللي آمنت بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام انت عندك في جيل واحد اهو جيل من الأجيال قرن من القرون في حوالي 2 مليار مسلم كل هؤلاء مغفلون حمقى مضحوك عليهم مغرر بهم حين تبعوا النبي محمدا عليه الصلاة والسلام هؤلاء الأعلام في كل فن من الفنون في كل علم من العلوم كل هؤلاء انطلع عليهم الكذب القرآن اللي هو عبارة عن كتاب كتبه بشر ولا سحر ولا شعر ولا كذا وما يقدروش يعرفوه والنبي محمد عليه الصلاة والسلام باعتباره ساحر ولا كاهن ولا شاعر ولا كذاب ولا مجنون ولا حد يقدر يتوصل للحقيقة دي ازاي يعني ده في واحد من عقلاء الغرب يقول إن الكذب لا يبني بيتا من القش فكيف برجل بنى أمة عمرها خمسة عشر قرنا من الزمان والله لو كان يروج للكذب بهذه الصورة وبتلك الطريقة ما حق للدنيا أن تكون ولا للعالم أن يوجد واللي بيكذب كذبة سرعان ما بتتعرف وده 15 قرن من الزمان ولسه مش عارفين محمد صادق ولا كذاب عليه الصلاة والسلام يعني كل البلايين المبليانة دي كل القرون اللي مضت دي ولسه الناس تقول لا محمد ده مش دعي كاذب وليس نبيا صادقا ولسه البعدة مستنين انه النبي يبعث وتشترك كلمة أهل الكتاب في هذا الكفر في أنه الصهاينة يقول لك لا ما ما بعثش النبي محمد ده ده ابن الجارية ده جاء من ابن ابن أم أمه هاجر وابنها إسماعيل لا لا مش هو احنا عاوزين النبي اللي يجي لنا من من السامية لو هم يعني بنو إسماعيل ما كانوش من السامية ولا كانوش أولاد عمهم ولا إخوتهم من أبناء أب واحد لما خلف سيدنا إبراهيم إسماعيل وإسحاق وإسحاق جاب يعقوب وتوالى الأنبياء في سلسلة بني إسرائيل اللي هو يعقوب عرف بإسرائيل وكل من جاء بعده يا بني إسرائيل فلسه مستنينه ومسمينه المشيه المشي المنتظر وجاي بس هيطلع لهم الدجال عشان كده هيتبعوه سبعون ألفا من يهود أصفهان يقول لهم ملك ماشي نبي على عيننا وراسنا احنا مستنينك من زمان انت تأخرت ليه يروح قايل لهم طب انا اله برضه احنا معاك واحنا وراك واحنا اخترناك واحلى من كده مفيش خلاص هذه والتانيين النصارى برضو كفروا بالنبي محمد عليه السلام مع انه سيدنا عيسى ما جاء الا ليبشر بالنبي محمد عليه الصلاه والسلام اسال العقلاء قل له ايه معنى كلمه الانجيل الانجيل يعني البشاره وما في نبي بعد عيسى إلا محمد عليه الصلاة والسلام يبقى بشارة بإيه؟ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام اجتمعت كلمة هؤلاء وأولئك على الكفر بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام فعلى افتراض أن القوم على التوحيد الخالص إلا أنهم أبوا الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل يقول إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واتك على حقا اللي ذكرت في هذا الموضع وذكرت في موضع آخر يعني أشنع الكفر ويطلع عندنا واحد يسموه تعيس الدين الضلالي يقول لك كل واحد يكفيه يوم يؤمن بالنبي بتاعه يؤمن بالنبي بتاعه كذبت نوح المرسلين ليه تكذيب بنبي واحد تكذيب بكل المرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شهادات بلايين المسلمين بلايين البلايين خذ كمان بعد اللفظة دي شهادات علماء الغرب الناس اللي بيشار إليهم بالبنان كل واحد من هؤلاء العلماء يعني مجرد أي كلام يقوله تلاقيه حاجة ده, ده فلان بيتكلم طبعا علماء الغرب اللي أنا هاخد منهم بعض الكلمات من كبار العلماء في الغرب ومن كبار المستشرقين عندنا المستشرق البريطاني منتجم روات قال لا توجد شخصية من عظماء التاريخ الغربيين لم تنل التقدير اللائق بها مثل ما فعل بمحمد صلى الله عليه وسلم قال العالم الكبير الفرنسي دي لامارتين هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم الفيلسوف الخطيب النبي المشرع المحارب قاهر الأهواء مؤسس المذاهب الفكرية التي تدعو إلى عبادة الله بلا أنصاب ولا أزلام هو المؤسس لعشرين إمبراطورية في الأرض وامبراطورية روحانية واحدة هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم بالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية أود أن أتساءل هل هناك من هو أعظم من النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال السياسي البارز مهانتا غاندي هندي أردت أن أعرف صفات الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشر لقد أصبحت مقتنعا كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول صلى الله عليه وسلم مع دقته وصدقه في الوعود وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسالته هذه الصفات هي التي مهدت الطريق وتخطت المصاعب وليس السيف وليس السيف قال وبعد انتهاء من قراءة الجزء الثاني من حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وجدت نفسي آسفا لعدم وجود المزيد للتعرف أكثر على حياته العظيمة صلى الله عليه وسلم المستشرق الإنجليزي بوسورث سميث بوسورث سميث يقول لقد كان محمد صلى الله عليه وسلم قائدا سياسيا وزعيما دينيا في آن واحد لم تكن لديه عجرفة رجال الدين كما لم تكن لديه فيالق مثل القياصرة ولم يكن لديه جيوش مجيشة أو حرس خاص أو قصر مشيد أو عائد ثابت إذا كان لأحد أن يقول إنه حكم بالقدرة الإلهية فإنه محمد صلى الله عليه وسلم لأنه استطاع الإمساك بزمام السلطة دون أن يملك أدواتها ودون أن يسانده, ودون أن يسانده أهلها العالم والفيلسوف الأمريكي جون ويليام دريبر في عام 571 ميلادي يقول في عام 571 ميلادي ولد في مكة في بلاد العرب الرجل الذي مارس أعظم تأثير في حياة الجنس البشري إنه محمد صلى الله عليه وسلم المستشرق الأمريكي فرانك روزولسال قال شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت خطا فاصلا واضحا في كل مجرى التاريخ أمير شعراء روسيا الكسندر يشكين قال شق, شق الصدر ونزع منه القلب الخافق غسلته الملائكة ثم أنبتت مكانه قم أيها النبي وطف العالم وأشعل النور في قلوب الناس كل واحد بيتكلم على قدر الثقافة اللي عنده العالم الفيزيائي ألبرت أينشتاين أعتقد أن محمدا استطاع بعقلية واعية مدركة لما يقوم به اليهود أن يحقق هدفه في إبعادهم عن النيل المباشر من الإسلام الذي ما زال حتى الآن هو القوة التي خلقت ليحل بها السلام في العالم كان يقول هذا المستشرق إن مشاكل العالم أجمع لو خرج محمد صلى الله عليه وسلم لحلها مقدار ما يرتشف كوبا من الشاي أو فنجانا من القهوة وهذا مايكل هارت يظل عشرين إلى خمسة وعشرين عاما يؤلف كتابا لأعظم الشخصيات في تاريخ الإنسانية يسميه العظماء مئة على رأسهم من؟ محمد محمد محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي لم يسلم حتى نقول إنه تعصب حين قال هذا إنما وضع مقاييس للعظمة في كل جوانب الحياة وشتى النواحي الإنسانية والروحية والمادية فإذا هو أعظم شخصية في التاريخ بشهادة أعدائه والفضل ما شهدت به الأعداء والفضل ما شهدت به الأعداء والفضل ما شهدت به الأعداء وأنتقل بحضراتكم من تلك الشهادات التي هي عظيمة جدا لكنها صفر على الشمال إذا شهد الكبير المتعال إذا شهد صاحب الجلال أختم بمسك الختام شهادة رب الأنام الملك العلام لمحمد عليه الصلاة والسلام حين يقول ربنا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله مين اللي بيشهد الله لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا
الآيتان في سورة النساء ننتقل إلى سورة محمد مرة أخرى إلى سورة الفتح
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ولو لم يكن هناك أي شهيد ولا شهادة ولا شهداء غير هذه لكفت
وكفى بالله شهيدا ماذا؟
محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما
شهادة رب الأنام
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا
شهادة رب الأنام الملك العلام
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم شهادة رب الأنام
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما
وزادت هذه الآية عن سابقاتها بشيء فوق النبوة
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله نعم وخاتم النبيين لأنه أفضل النبيين لأنه أعظم المرسلين اختير صلى الله عليه وسلم لتختم به النبوات وتكتمل به الرسالات فهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ختم النبوة ختم النبوة حقيقة ختم الولاية أسطورة لأنه في ناس خدوا من حكاية ختم النبوة أنه كما في خاتم الأنبياء في خاتم الأولياء وراح يدعيها لنفسه كل مدع كاذب لا إنه الولاية لا تختم تبقى الولاية في خلق الله إلى أن تأتي الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين لكن النبوة ختمت ختمت بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام قبل أربعة عشر قرن ونصف ومذ ختمت النبوة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام لم يأتي بعده نبي صادق وإنما كل من جاء بعده دعي كاذب إذا ادعى النبوة فغي وهوى وضلال وكذب وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي ثم قال عليه الصلاة والسلام سيأتي بعدي ثلاثون دجالا أو قريب من ثلاثين دجالا كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم وبدأ ادعاء النبوة في فترة مبكرة على حياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ادعاها مسيلمة الكذاب وقال له الأرض بيني وبينك وانت ولكن, قو ولكن قريشا قوم يحتدون وانا حكيت لك الحكاية دي أمس والنبي عليه الصلاة والسلام رد عليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وظل مسيلمة يدعي النبوة ويقولوا له طب انت نبي طب هات لنا قرآن زي اللي نزل على محمد طب طب خد الرجل الأعور ده رد عليه عينه زي ما رد محمد عليه الصلاة والسلام عين قتادة له بعد أن سالت على خده ذكرنا ده في المعجزات وجاء بعد هذا المسيلمة الكذاب جاءت سجح بنت الحارث وعملت فيها نبيا وبعدين لقت الحكاية مش جايبة تمنها راحت اتجوزت مسيلمة واتجوزوا وعاشوا كده يعني عشان يخلفوا بنين وبنات وبعدين هذا سجح كنا سجح بنت الحارث والاسود العنسي وصاحب صنعاء صاحب صنعاء وبعد كده انقطعت فكرة ادعاية النبوة فترة ودول كلهم سيدنا أبو بكر قاتلهم في حروب المرتدين كانت حروب المرتدين ضد المتنبئين ومانع زكاة الناقصين وبعدين لما جاء بعد كده واحد زي مرزا غلام أحمد في العصر الحديث قبل 200-300 سنة يدعي النبوة قالوا له محمد خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام قال هو خاتم النبيين ولا خاتم المرسلين ما هو جاهل هو لو يعرف أن كلمة خاتم النبيين معناها خاتم المرسلين لأنه كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا وما دام أغلق الباب من الأصل وبقال خاتم النبيين هو لو قالوا خاتم المرسلين ممكن أنت تقول أيوة أنا خاتم النبيين لكن يقول لك خاتم النبيين الباب أغلق من الأصل وأنت تقول لي أنا خاتم المرسلين طب هتيجي رسالة بدون نبوة إزاي؟ لكنه جاهل وبعدين لما حد نبهه للحكايه دي قال طب خلينا انا خاتم يعني خاتم الزينه اللي بتحطه في اصبعك يعني المهم ظل مرزق لما احمد يساعدوا الانجليز وعملوا منه حاجه وعملوا منه اسطوره وخدوه معاهم في لندن وعمل جاليه كبيره اسمها القبيانيه واستمرت في لندن وما بين إقليم البنجاب في الهند ولندن فترة طويلة تعالى في العصر الحديث لما بدأت الضع- الصحوة الإسلامية تضعف قال لك لا أنا مش قدياني قديان دي معناها إقليمية وحاجة ضيقة أنا الأحمدية على أنه كلمة الأحمدية نسبة إليه إلى اسمه ميرزا غلام أحمد وبعدين الأحمدية معروفة عند المسلمين الطريقة الأحمدية والمدرسة الأحمدية ومش عارف إيه وبرضه فيها نسبة إلى اسم النبي أحمد عليه الصلاة والسلام فسمى نفسه الأحمدية وشوية كمان الاسم ده ما عجبهمش فقال إحنا هنسمي نفسنا الجماعة الإسلامية عشان الاسم ده منتشر جدا في شرق آسيا الجماعة الإسلامية اللي ألفها وأسسها الشيخ أبو الأحلى المودودي الله يرحمه فقال لك بس إحنا الجماعة الإسلامية وحط كلمة الأحمدية كده بين قوسين صغيرة عاوزة يعني نظارة عشان تقراها وبعدين بعد ما كانت اللغة الإنجليزية بس بقت اللغات الحية وبدأوا يدعوا لبعضهم ويدعوا لنفسيهم ونزلوا عندنا في مصر وشغالين الله ينور محدش بيقول لهم حاجة دلوقتي هم وغير كله كل الأفاعي طلعت من الجحور خلع لك الجو فبيضي وصفري فادي واحد بيدعي النبوة وغيره وغيره لغاية لما جاء مين لغاية لما جاء واحد من اسكندرية مع احترامي لها الاسكندرية وبعدين اسمه البريقع وبريقع ادعى النبوة ايوه البريقع سمعت عن بريقع والبرقع ده كان من علامات النبوة يقبل الرجل ثلاث قبلات ويقبل المرأة 27 دي من دلائل نبوته واتكشف أمر البريقع وواحد تاني طلع لنا في كفر الشيخ كان جاهل نجار وادعى النبوة وغيره وغيره أنا حسبتهم ولما تدخل برضه حتى على المواقع هيدي لك عدد أدعياء النبوة هتلاقيهم خلصوا ما بقيش منهم غير واحد بس اسمه المسيح الدجال هيطلع آخر الثلاثين يقول أنا ملك اليهود وبعدين يقول أنا نبي يقولوا له أيوه احنا معاك واحنا وراك وبعدين يقول له طب انا اله لا، احنا معاك من اول الطريق هنيجي في نص الطريق ونسيبك ليه خلينا مع الكذاب لغايه الباب فيبقى النبي محمد عليه الصلاه والسلام فضلا عن كونه نبي ورسول هو خاتم الانبياء والرسل وانت عندك شوف البشريه من المخلوقات الفاضله لأن ربنا يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا أفضل البشرية أنبياؤهم مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وأفضل أنبيائهم رسلهم ثلاثمائة وأربعة عشر رسولا ذكر منهم في القرآن الكريم خمسة وعشرون نبيا ورسولا قلتهم الجمعة الماضية على المنبر أقولهم كمان دلوقتي إن شاء الله يبقى من باب المعلومة يبقى آدم عليه السلام و- وإدريس عليه السلام نوح عليه السلام هود عليه السلام صالح عليه السلام إبراهيم عليه السلام وابن أخيه لوط عليه السلام وابنه الأكبر الذبيح إسماعيل عليه السلام وابنه الثاني إسحاق عليه السلام ومن بعد ومن وراء إسحاق يعقوب عليه السلام كده عشرة يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم وأيوب وشعيب ويونس وإلياس واليسع وذو الكفل وموسى ودا وأخوه هارون وداود وابنه سليمان وزكريا وابنه يحيى وعيسى خاتم أنبياء بني إسرائيل وخاتم الأنبياء والرسل محمد إلى 25 نبي ورسول يجب الإيمان بهم تفصيلا فهؤلاء الرسل أفضل من جميع الأنبياء أفضل الرسل أولو العزم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل من أولو العزم نوح إبراهيم موسى عيسى من إمام أولي العزم محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من وجد وأعظم من عبد وخير من ولد هو أفضل البشرية بإطلاق فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم صلوا عليه أي صلوا عليه زيدوا النبي صلاة زود كمان شوية صلى الله عليه وسلم فيبقى عندك نبي ورسول ومن أولي العزم وخاتم الرسل لذلك النبي محمد ده تاج عليه الصلاة والسلام تاج الأنبياء والرسل حكى هذا في حديث يقول مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه إلا موضع دفنة في زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به يقول ما أحسنه وما أجمله لو وضعت تلك اللبنة فأنا اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلوا عليه صلى الله عليه وسلم ومع هذا ال- الكمال الذي لم يصب إليه الأنبياء والرسل حتى إبراهيم إبراهيم عليه السلام لما وقف النبي عليه الصلاة والسلام يخطب يذكر شيئا مما أنعم الله عز وجل به عليه وعلى أمته ولسوف يعطيك ربك فترضى فأما بنعمة ربك فحدث يقوم قال سيدنا إبراهيم وقال بهذا فضلكم محمد بهذا فضلكم محمد بهذا فضلكم محمد ما في أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام ولكن هذا لا يعني أننا نتجاوز قدرنا أو, يت أو نجعله عليه الصلاة والسلام يتجاوز منزلته ذلك أن قوما من المسلمين غلوا في النبي محمد عليه الصلاة والسلام غلوا مرفوضا غلوا شنيعا غلوا كذابا والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شرف النبي محمد عليه الصلاة والسلام في عبوديته أجل المواقف مدح فيها النبي عليه الصلاة والسلام بالعبودية تخيلوا هو في درجة تفوق حتى الملائكة في ليلة الإسراء والمعراج كان النبي عليه الصلاة والسلام في مقام ما بلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل وتقرأ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير
سبحان الذي أسرى بعبده في هذا المقام بعبده طب بحبيبي بصفية بنبيه برسول أي أنت تقول كده طب هو في محبة ولا خلة ولا نبوة ولا رسالة ولا اصطفاء ولا اجتباء إلا وأصلها العبودية أيتكلم الله عن الفروع ويترك الأصل جاءك بالأصل فقال سبحان الذي أسرى بعبده ولأنه كان عبدا كما ينبغي أن تكون العبودية جاءته النبوة والرسالة والخلة والمحبة والاصطفاء والاشتباه فعلى الأصل دوه ارجع للأصل عبد العبودية لله شرف ولغيره ذل وطرف لما ربنا سبحانه وتعالى يكرم الرسول عليه الصلاة والسلام يكرمه بالعبودية سبحان الذي أسر بعبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وأنه لما قام عبد الله يا الله أشرف المواقف فيها إيه؟ العبودية يجوا ناس من المسلمين مش عاجبهم الكلام ده عيب تقول النبي عبد عيب هو هنا في عيب وفي آه، مش عيب ده دين بتقول النبي عبد أيوة عبد عبد بس لمين لرب كريم مش عاجبك انه النبي عبد لا الغلو عمل حاجات كتير قوي في المسلمين وعلى انه ده هو حب النبي اللي احنا مش عارفينه والحقيقة اللي ما وصلناش اليها لا انسى سنة 2001 ميلادي قبل 22 سنة انا في بنجلاديش وطالبين مننا نعمل حفلة بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام ورحت اتكلم في الحفلة دي انا وعدد من المشايخ البنجال والازهريين فانا اتكلم اقول ايه عاوز اقول حاجة ما حدش ياخد عليا حاجة للناس دي فكانت كلمتي من محمد عليه الصلاة والسلام وخدت كلمتي وقتها محدود يعني مش ما ينفعش فيها تفسير من محمد محمد رسول الله من محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين من محمد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي من محمد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم واخذ الآيات اللي بتتكلم عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام في القرآن كده وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد ما عنديش وقت لسه في واحد هيترجم لي الكلمة وفي عشر هيتكلموا في الحفلة خلصنا الحفلة ورحنا نتعشى لازم العشاء ده وعلى الرغم انه بنجلاديش فقيرة الا انه العشاء بيبقى ايه عشاء معتبر لازم يحطوا قدامنا سمك ودجاج ولحم بس اللي يستحمل ال- الشطة اللي هي بقى حار حار حار فالمهم احنا وقاعدين بنتعشى لقيت واحد بيقول لي بيعرف يتكلم عربي من البنجال بيقول لي فضيلتك آه، بتقول للنبي محمد عليه الصلاة والسلام بشر أنا ما قلتش حاجة ده أنا ذكرت آيات من القرآن قلت له أنا قلت كده قال لي مش قلت أنت الآية قل إنما أنا بشر مثلكم آه قال الله يا أخي مش أنا اللي بقول ليه أنت بتقولني أنا قال الله قل إنما أنا بشر مثلكم ومتكررة في القرآن آخر آية في سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وفي مقدمة سورة فصلت قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين قال لي يعني أنت مؤمن بأنه النبي بشر عليه الصلاة والسلام قلت له آمنت بالله ورسوله وبكتابه الذي أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام أنا بدأت أدخل بيني في معركة يعني غير متكافئة قال لي إزاي تقول النبي بشر يا عم أنا ما قلتش والله أنا قرأت أنت شفتني أنا قلت حاجة من عندي ده أنا كلمتي الحمد لله كلها قرآن قال له أنت فاكر يا مولانا إنه الآية زي ما حضرتك قريتها كده تخيل أنا رجل عربي وأزهري وأستاذ قديم في جامعة الأزهر والكلام ده لما رحت لهم كنت واخد الأستاذية سنة 2001 فبقول له آه، طيب يعني هو دلوقتي اللي بيكلمني أعجمي لكن لا فضل لعربين على أعجمين إلا بالتقوى فقول لي يعني إيه الموضوع يعني؟ قال لي إزاي تتقني يعني؟
قال لي قل إن ما أنا بشر مثلكم
والله يا اخوان على قد ما قريت انا في الكتب وعلى قد ما كتبت حتى في علم التصوف وليه كتاب اسمه شبهات التصوف معروف ما اول مره كنت اعرف المعلومه دي وتذكرت المثل المثل المصري يموت المعلم ولا يتعلم ايه قل إن ما أنا بشر مثلكم صراحة صدمت بس ربنا ساق على لساني قاعدة لغوية جميلة ويعني ما كانش في دماغي أصلا يعني بس هو الموقف جاء كده قلت له إن نافية وما نافية ونفي النفي إثبات يبقى أنا بشر مثلكم ما فهمش ما فهمش قال لي مش عاجباك القراءة دي قلت له لا قال لي أدي لك غيرها يا سيدي يعني ده عندي قراءات ده حتى في الشواذ مش موجودة قال لي شوف القراءة الجديدة قلت له اه قال لي قل إنما أنا بشر أنا بشر مثلكم يعني إيه؟ يعني قرأها لي بطريقة الاستفهام الإنكاري يعني أنا بشر يا بقر إزاي تقول علي أنا بشر يا بقر أنا بشر يا قلت له بقى كده طب ودي حرقها ودي أجيب له فيها إيه دي قلت له سلام سلاما إيه رأيك لو تعشينا اقفل إيه عبد هنا الحوار فأنا قاعد في الجامعة الإسلامية في شيتا كونج الجامعة الإسلامية العالمية عملوها على غرار الجامعة الإسلامية في باكستان وهي وما فاتحة جديدة بعت لها بقى إيه مشايخ من الأزهر عشان يروجوا ليها وعلموا برضو الطلبة للي عاوز يتعلم ف كنت خدت نسخة من كتبي هدية لمكتبة الجامعة فالزملاء بيقرأوا فيها فبيقول لي بعد ما قرأ كتابي شبهات التصوف بيقول لي يا دكتور عمر انت جيت بنجلاديش قبل كده قلت له لا أول مرة ونفسي تبقى الأخيرة وفعلا قد كان يعني الله يشاء الله قال له والله كتابك يا شيخ في شبهات التصوف كأنك تعيش بيننا اللي انت كاتبه كله ده موجود عندنا قلت له يعني الأمر مش مستغرب خاصة إذا كان التصوف جالكم من عندنا فاحنا الأصل وانتوا الفرع فعشان كده ما فرقش فاللي موجود عندنا موجود عندكم أنا كتبت عن اللي موجود عندنا طلع زي اللي عندكم قلت له بس والله يا دكتور أنا تعلمت عندكم حاجة ما وجدتها لا في الكتب ولا عندنا ولا عند غيرنا قلت له الشيخ اللي قال لي الآية الكريمة دي قل إما أنا بشر ليه ده يعني قلت له أول مرة أسمعها وإن شاء الله لو عدت طباعة الكتاب هضيفها على الموضوع فدي مبالغات ده غلو منهي عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والغلو فإنما أهلك الغلو من كان قبلكم يعني أنا طالب في كلية الدعوة سنة أولى ورايح بلد عندنا في الشرقية على إني أخطب الجمعة تاني يوم وبعدين الأخ اللي واخدني قال تعالى نزور الراجل الطيب اللي عندنا اللي هنا ده شيخ الطريقة في بلدنا ومال نزوره نشرب الشاي معاه فلقيت الراجل بيقول لي بيقول لي انت تعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام نور ليس بشرا قلت له ليس بشرا ازاي بس النبي بشر والقرآن بيؤكد على بشرية النبي محمد عليه الصلاة والسلام آيات كتيرة أوي قلت لك اثنين منهم في فصيلة الكهف وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ثلاثة وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا أربعة ومتكررة في سورة الأنبياء وسورة النحل إلى آخر الآيات بتقول لي مش بشر إزاي أن النبي نور قلت له نورانية معنوية قال لي بقول لك نور قلت له طيب ما يعني يا عم هي نورانية معنوية مش نورانية حسية قال لي لا نورانية حسية قلت له يعني لمبة ينور ويطفي قال لا مش كده ده من نور الله من نور الله ازاي قال لي انت مش عارف ان في رحلة, رحلة الاسراء والمعراج انه النبي عليه الصلاة والسلام وصل موقفا لم يستطع جبريل ان يصل اليه قلت له عارف وفي رواية مشهورة يقولوها وقف جبريل متأدبا متواضعا وقال تقدم يا محمد لو تقدمت لاخترقت ولو تقدمت لاحترقت قلت له ماشي قال لي عارف ليه لو تقدم جبريل يحترق ومحمد يخترق قلت له منك نستفيد اه والله فاكر الكلام يعني يكاد يكون حرفيا كده منك نستفيد قال لي لأنه جبريل مش من نور مش من نور الله إنما محمد لأنه من نور الله حل الجزء في الكل طب قول لي بالله عليك في كفر أكثر من كده باسم الغلو وباسم محبة النبي عليه الصلاة والسلام حل الجزء في الكل طب دي مش فاقت ادعاء النبوة لسيدنا عيسى ادعاء البنوة, البنوة لله حل الجزء في الكل شيخ طريقة مش حد جاهل مثلا ولا بسيط ولا مريد ولا لسه مش فاهم ولا ما تعلمش ولا فهم غلط ازاي النبي عليه الصلاة والسلام نور آه لا ننكر نورانيته بس نورانية معنوية دي جت في مثل قوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أهه وسراجا منيرا بتقول إن النبي محمد سراج منير صلى الله عليه وسلم الشمس سراج وهاج فيها حرارة القمر منير النبي محمد عليه الصلاة والسلام جمع ما بين السراج والمنير عشان ما هواش حرارة ولا حاجة تحترق انت منها لا طيب ده تشبيه وسراجا منيرا انه النبي نور عليه الصلاة والسلام بس النور ده معنوي لما تقرأ آية المائدة قد جاءكم من الله نور بعض المفسرين قال انه النبي محمد لا النور هنا هو القرآن إنما نورانية النبي محمد عليه الصلاة والسلام في آية الأحزاب وسراجا منيرا طب النورانية دي تطلع إيه من نور الله يبقى ده كفر لأنه معناه اتحاد وحلول ومعناه إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام جزء من الذات الإلهية وده معناه مش نبي يبقى إله وجزء من الإله وده الغلو اللي نهى عنه صلى الله عليه وسلم طيب من نور الملائكة لا مش من نور الملائكة لأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من الملائكة وهو بشر والملائكة ملائكة والملائكة من نور والبشر من طين لكن هذا البشر اللي من طين أفضل من الملائكة اللي من النور نور حسي يطفي ونور لا أمال إيه نورانية معنوية ده احنا عندنا بنجامل بعضينا نقول له منور النور يا مولانا اي والله يزيدنا وياك نورا طب انت بتقول له منور ليه بقى قال والله العوام بيقول لهم مجامله لكن انا كرجل دارس بقول لك انه انت تقول لاي مسلم انت منور وانت مطمن والله ما انت كذاب قال الله افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه يبقى في نور الاسلام ولا لا طيب خليه زود الحكاية ودخل في الإيمان أو من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يبقى ده اسمه نور الإيمان الراجل المسلم المؤمن ده حافظ لكتاب الله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا عنده القرآن حفظه وعاه في صدره يبقى النور زيادة الراجل ده بيصلي النبي عليه الصلاة والسلام يقول والصلاة نور الراجل ده صابر على الابتلاء والصبر ضياء والصدقة برهان والراجل ده عنده علم والعلم نور ونور الله لا يهدى لعصر فيبقى دي اسمها أنوار معنوية نور الإسلام نور الإيمان نور القرآن نور العلم نور الصلاة نور الصبر انت ممكن تبقى كل الكتلة دي الكتلة دي اللي موجودة بدرجات مختلفة في البشرية في أتباع محمد عليه الصلاة والسلام المصدر اللي بيمدهم بهذا النور واللي كان سبب في هذه الأنوار هو محمد عليه الصلاة والسلام يبقى أنت عندك شوية أنوار وهو ما يبقاش منور يبقى منور يبقى نور عليه الصلاة والسلام يبقى نور بس النور المعنوي لا تكن لنور حسي ولا من نور الملائكة ولا من نور الله هذا كله غلو وكفر وضلال وبدع إنما نور معنوي آه بس بشر نورانية لا تتنافى مع البشرية إنما تعالى شوف يا حبيبي عندنا في الموارد حاجات لها العجب يقول لك النبي محمد عليه الصلاة والسلام نور يا عم بقول لك بشر والنورانية معنوية يروح عاملين عاملين فيلم مش فيلم ده يعني لا يعني يعملوا كده حكاية ودماجة يقولوا ايه فيها لكن النبي نور عليه الصلاة والسلام بس مغلف مغلف بهيكل جسماني ترى فيه البشريه هذا الهيكل عبارة عن الجراب اللي بيغطي السيف إنما هو السيف اللي من جوه مش الجراب الجراب ده بس حاجة تحافظ على السيف فأنتوا يا جماعة بتشوفوا الهيكل البشري ما شفتوش الحقيقة المحمدية طب والكلام ده فين يا جدعان موجود فين يعني فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر الموجود انت ما ما تعرفش عرفت شيئا وغابت عنك شيئان ايه هل ما تعرفش حديث اويس القرني قلت له اعرف حديث اويس القرني رضي الله عنه في صحيح مسلم ياتي عليكم رجل من اليمن من قرن كان به برص فبرئ منه الا موضع درهم في في ظهره فإذا رأيتموه فسألوه أن يستغفر الله لكم فإنه رجل كان برا بأمه صدق رسول الله خلص الحديث في مسلم هو لا والله خذ الحديث بقى بتاع المساطب حد يعرف المساطب حد يعرف العلم اللي بيجي بيتسرب من تحت عتبة الباب بيقول لك علم لا من كتاب ولا من حساب متسرب من تحت عتبة الباب قالوا ايه في الحديث ده اليات عليكم رجل من اليمن من قرن كان به مرض اسمه أويس القرني كان به مرض فبرئ منه إلا موضع درهم في ظهره يمثل خاتم النبوة فإذا رأيتموه فسألوه أن يستغفر الله لي لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام إياكم الغاية هنا تمشي يا سيدي عديها وبعدين قالوا عد عهد سيدنا أبي بكر وعهد في عهد عمر كل سنة يروح لغاية الحج أفيكم من أحد من اليمن فيكم أحد من بني عامر من قرن فيكم ويس بن عامر القرني لغاية لما بسنة قالوا له أيوة أنا ويس بن عامر القرني قال له تعالى النبي عليه الصلاة والسلام موصينا بك خيرا وقال لك تدعي له وتستغفر له سبحان اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وعلى مقام محمد الذي عدت طيب وبعدين آه، خد بقى خد بقى الصدمة خد المفاجأة ويس القرني بيقول ل- للصحابة فيكم حد رأى النبي يبصوا لبعض كده ايه اللي بيقول ويس يعني ويس يكون شارب حاجة جات له السكرة ولا ايه ايه الموضوع فيكم حد رأى النبي ازاي طب ما احنا اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام واحنا واحنا كنا بنسيب النبي اصلا ده احنا بنسيبه شويه بس عشان نريح كده انما احنا معاه على طول ازاي احنا ما شفناش النبي عليه الصلاه والسلام قال لا ما لا ما تفهمونيش غلط انما رايتم الجراب ولم تروا السيف ها يعني ايه يا وائل قال انتوا شفتوا الهيكل البشري بس انما الحقيقه المحمديه محدش شافها قال ايه وسيدنا عمر راح يلف على الصحابه ويسال مين اللي شاف النبي محمد على الحقيقه المحمديه والنورانيه يروحوا ايه يلاقوا السيده عائشه تقول لهم انا شفته مره والسيدة فاطمة تقول لهم أنا شفته مرة شوف من الكذب السيدة فاطمة ماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر والحكاية دي في عهد خلافة سيدنا عمر في أواخرها المهم فاطمة قالت إيه رأيت نورا بين السماء والأرض فما زال يقصر فإذا هو في طول النبي فإذا هو النبي هذه كذبة سيدة عائشة قالت لما سيدنا عمر سألها أنت شفت النبي قالت له مرة واحدة كنت أخيط الثوب ووقعت الإبرة وانطفأ المصباح وأضاء لي النبي بحقيقته والتقطت الإبرة على أثر ذلك النور فلما نظرت إليه عاد إلى طبيعته يا جماعة بطلوا يا جماعة العشاء أذنت يا جماعة إيه التخاريف دي يا جماعة لا يجوز الغلو في النبي محمد عليه الصلاة والسلام وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك شكرا جزاك الله خير حياكم الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول